ماذا تعني لك رأس السنة؟ للبعض هو جرد وحساب للسنة الماضية شنو سوينا وكيف استثمرنا وقتنا للبعض الآخر بداية جديدة وتصاميم وطموحات قد تحدث أو قد لا تحدث أحيانا ويمكن لكثيرين ما بتعني شيء هاليوم بالأخير هو يوم راح أو إجا مثل باقي الأيام اليوم هنتكلم شوي عن رأس السنة من المنظور الروحي آه، معنا بالاستوديو الدكتور حليم حسب الله دكتور حليم هو باحث ومعلم وواعظ وكاتب مسيحي حول العالم أهلا وسهلا دكتور حليم ببرنامج نقطة صراحة اهلا بيك يا اسيس اشرف واهلا بكل حبايبنا اللي يشاهدوا ويسمعوا ربي يباركك وصلاتنا انه تكون السنه الجايه خير وبركه ونعمه على الجميع وعليك.
امين وليا امنيه كبيره كمان يا ريت السنه الجديده دي هي يكون فيها الرب يجوا يختطفنا زي ما وعدنا آمين.
اتي واخذكم الي ونوصل المجد والعز ونكون مع الرب كل حين امين باسم يسوع. آه، دكتور حليم يعني احصائيا هاليوم آه، انا بقرا واحده من الاحصائيات بيحكي لنا انه 85% من ال- التصاميم والريزولوشنز والطموحات اللي بنحطها بتنتهي او تتبخر آه، بشهر فبراير شباط يعني احنا بنحط طموحات على امل انه نكملها 12 شهر حقيقه بتخلص اذا مش بالشهر الاول بدايه الشهر الثاني بالنسبه ل 85% من الناس انا حابب اسالك اليوم سؤال شخصي شوي ماذا تعني لك شخصيا آه، راس السنه
الحقيقه يمكن ما دام قلت شخصيا يبقى اتكلم عن الفكر الشخصي مش اتفضل.
الفكر الجماعي انا شخصيا بعتبر كل يوم منحه من الرب ليا مم.
لأن الرب اداني حياة على على الأرض منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي بعتبر كل يوم منحة من الرب ليا عشان كده في كل صباح جديد مش كل عام جديد مم.
برفع وشي لفوق وبقول له شكرا لأنك أبقيت بقية عمر في حياتي وأوجدت لي يوم جديد عشان أحبك وأخدمك وأعيش ليك مم.
ولذلك بالنسبة لي أنا شخصيا مم.
رأس السنة يعتبر كأي يوم من الأيام أها.
لأنك أنت قلت لي شا- رأيك الشخصي انت زي المقدمه اللي حكينا عنها هي.
بالآخر.
فأنا بعتبر كل رأس السنة مثل أي يوم لا زاد عن ال 24 ساعة ولا نقص عن ال 24 ساعة ولا الشمس اتأخرت آه، عفر الشروقة ولا قدمت هو يوم زي أي يوم السبت الأحد الاثنين التلات بس هو اليوم ده بالذات بالنسبة لي بيبقى فيه عملية استرجاع مم.
ان بدل ما انا اقول يوم مضى من عمري بخير السنه مضت بدل ما اقول مضى اسبوع من حياتي بخير بدل ما اقول مضى شهر او شهور بايام بخير انا بقول مضى عام كامل من عمري بخير واشكر ربنا عليه فبالنسبه لي اليوم ده راس السنه مراجعه للنفس وده بالنسبه لي مهم كتير الحقيقه يعني انا احب دايما في ال- مش اليوم الاخير الشهر الاخير مم.
بسترجع ذكريات حلوه الرب عملها معاي خلال 12 شهر قد ايه حفظني من اخطار ومن امراض اصبت بكورونا مره واثنين وثلاثه والرب نجاني يعني هاي السنه وأنقذني.
كان كانت مختلفه بصراحه صح طبعاً.
عن ال... عن ال... او السنتين الماضيه شوف كل سنه ليها ظروفها ولها وتحدياتها يا وتحديات و- والاشياء الحلوه ايضا يا بس انا بتكلم عن مثلا السنه دي مم.
2022 واللي قبلها نجاني من اشياء كتير مخاطر سياره اتقلبت بيا لكن ما اصبتش بخدش يعني لما انا بسترجع العنايه الالهيه دي الاقي دموع الفرح فاضت من قلبي وعيوني واشارك داود في قوله بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته يستاهل فبالنسبة لي استرجاع لأمور كثيرة أحسن بها الرب إلي يستحق لأجلها أن أنا أمجده وأعظمه وأسبحه وأشكره دي ناحية الناحية التانية كمان بالنسبة لي شخصيا بقعد مع نفسي هل قمت بالواجب اللي المفروض كنت أقوم بيه وخاصة أنا بتكلم كخادم إنجيل هل أنا قمت بالخدمة فعلا اللي كلفنا الرب بيها خلال هذا العام ولا كنت متكاسل ومتراخي و- ويعني ال- الروح الإنسانية ضعيفة هل انا قمت بالواجب فبعرف ما لي وما علي ب- بس هذا للكل آه، اخ عليم صح يعني هذا انت قلت لي انت اه اه بس بقول مضبوط صحيح بس بقول مراجعة لن يعني حتى لو لو انا مسيحي اليوم صح ل- مش لازم اكون خادم للانجيل يعني انا قسيس آه.
آه. وحضرتك ب- بس احنا حضرتك خادم الانجيل بس كل واحد فينا مطالب انه شو سويت شو قدمت للرب طبعا صح.
وده آه.
شيء مهم الحقيقه انا بس حتى لا يساء الفهم انه فقط للخادم فقط للقسيس لا ابدا ما ما اقوله عن نفسي عن ينبغي الآخرين.
ان يفكر في كل شخص اخر ايضا صح.
العقل يفكر ايه اللي انا قدمته لربنا خلال العام ده مم.
يعني ابسط الاشياء ايه اللي انا قدمته هل قمت بالواجب بالخدمه ايه اللي قدمته للاخرين من البشر اللي حواليا مديت يد العون للفقير قربت من الطفل اليتيم اتكلمت مع الأرملة ومديت إيدي أعطيها ما تحتاج مم.
هل أنا فعلا كنت مؤثر على الآخرين بحياة مليانة بالنعمة ولا كنت شخص سلبي أو شخص مؤزز وسببت نفور الآخرين مني دي أمور تتطلب جلسة وقعدة الواحد مع نفسه مش علشان أدين نفسي مم.
ولا اقعد انوح واقول يا ولداه ما عملتش الواجب لكن للتصحيح ودي مهمه صح- صح ان انا لازم اصحح الوضع اذا كان الرب يسمح لي بدخول عام جديد اصحح الوضع مش باخد تعهدات على نفسي دي كلها باطله مم.
انت حضرتك قلت في فبراير تتبخر يا لا اسمح لي اقول لك مش في فبراير آه.
ده في نص يناير بتتبخر او يمكن اول اسبوع صح لكن لا مش تعهدات لكن بثق في نعمة الله إن ياخد بإيدي ويساعدني صح وبرمي نفسي في حضنه بقول له يا رب تقصيرات بلا حدود كانت مني سواء في علاقتي مع الآخرين أو علاقتي معك لكن خذ بيدي يا سيدي وأنجح طريقي تمم مشيئتك وقصدك في حياتي.
حياتي أنا موجود هنا لهدف سامي امين مش آكل وأشرب وبكرة أموت لكن لا أنا موجود لغرض سامي الله أوجدني وخلقني علشانه صح.
عشان كده بالنسبة لي الس- رأس السنة ده يعتبر شيء جميل وشيء رائع شيء جميل ورائع دكتور حليم يعني احنا راس السنه هو النقطه الفارقه ما بين يعني نهايه عام وبدايه عام نعم.
وهذا بيذكرني آه، الرب قال انا هو البدايه والنهايه الفا واوميجا البدايه والنهايه فاحنا مرات دائما بنركز على البدايات الجديده صح يعني من تصاميم وطموحات وبدايات جديده اللي تفضلت فيه انه احنا لما ننظر للسنه الماضيه ف لانه انا ايماني انه ما في بدايات جديده اذا ما في نهايات، يعني في امور لازم الرب ب... او لازم احنا حقيقه لازم بننهيها حتى يجي الرب بيدينا بدايه جديده، نعم، صح؟
نعم.
فلازم امور آه لما بنعمل جرد آه وفحص للذات في خلال السنه الماضيه، فايش الامور اللي انا لازم هاليوم اوقفها حتى استطيع انه ابدي بدايه، ج- لانه بدايه جديده من دون نهايات لامور خاطئه ما راح يكون في بدايات صحيحه.
صحيح Yes.
صحيح بس عاوز بس الفت الانتباه لشيء لئلا يساء الظن ان احنا مش ضد الطموح صح لعشان البعض يفكر احنا لما بنكرر طموحات لم تتحقق ومش عارف ايه واحنا بنحط طموحات احنا مش ضد الطموح بالعكس احنا بنشجع ان اي انسان يكون عنده طموح مش عنده طمع لكن عنده صح. طموح الطموح حلو والطموح يقودني الى الامام مش يقودني الى الخلف وحب النجاح يخليني انسى الفشل ونقطة الفشل اللي أنا فشلتها أحققها بالطموح إنها تبقى نجاح فإحنا مش ضد هذا الكلام بس لئلا يساء الفهم لكن مهم قوي أخد بالي إن الطموح يكون في مستوى التفكير الشخصي أو التفكير العقلاني أو المنطق اللي يقبله الإنسان أدي مثل مثال أو نموذج أنا لا أمتلك شيء بس أنا عاوز أشتري قصر مم.
ان شاء الله في العام اللي جاي اشتري القصر بتاع الملك آه، مش عارف مين اه يا اخي انا لا امتلك شيء ده مش طموح ولا يعرف سكه الطموح لكن الطموح يتناسب مع الفكر والمنطق الانساني السليم الصحيح وزي ما قلت حضرتك في بدايات لكن في نهايات لما ابدا في شيء انا عندي طموح فيه امين هكمل ما ترخاش لابد بعد الفشل نجاح لكن من جانب اخر في اشياء انا غلطت فيها في ال- اكتشفت ان انا غلطت فيها في حياتي في العالم في العام الماضي او في العالم اللي هيخلص ده في العام اللي هيخلص يبقى اذا انا افكر كيفيه التخلص منها يعني مثلا كنت بكره شخص طب ليه انا ما بدخلش بقلب جديد هاخده من الرب ويملى قلبي بالحب واحب هذا الشخص واتوب عن البغضه دي مثلا اتعودت ان انا في راس السنه اجيب لأنينة خمر ويسكي واروح النادي واغيظ ربنا هرقص لغايه ما افلس وارجع مطحون وميت واقضي يوم ال ال- اول اول يوم في السنه مقتول من مبدا ساعه لقلبك وساعه لربك يا اخي ليه ما توبش انا عن هذه الامور وابدا بدايه جديده في علاقه ح- حلوه مع الرب يبقى اذا في اشياء لابد اننا ننتهي منها يعني لو انا عايز باركة الرب بالسنه الجديده لازم ابتدي بدايه جديده صح؟
مظبوط.
ابتدي اشكر الرب واحمد الرب عارف اخ حليم آه، كاتب المزمور بيحكي كللت السنه بجودك نعم.
آه، وانا دائما بحكيها مو كملت السنه يعني في فرق يعني لما اجت علينا كورونا كنا بنحكي امتى تخلص السنه متى تكمل السنه ف... فبيقول ما راح تخلص آه، يعني زهقنا ملينا فالرب مش كمل السنه حقيقه لكن الرب كلل وفي كلل.
فرق ما بين يس.
يعطيها اكليل جمال صحيح.
وما بين يلفلفها ويطويها و- وسنه يعني مظبوط.
من دون رجعه مظبوط.
آه طيب آه بطرس الرسول تكلم واحده من الايات آه برسالته آه حكى لان زمان الحياه الذي مضى يكفي اللي مضى اللي راح السنه الماضيه او السنين الماضيه يكفي لنكون قد عملنا اراده الامم الوقت اللي راح يكفي آه وفي بدايه جديده
ال- المهم أصحاح أربعة ان أظن.
لحد يحب يراجع معانا الآية موجودة في بطرس الرسول الأولى أصحاح أربعة وبيتكلم في من عدد اتنين و- وعدد عدد ثلاثة يقول لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون اللي حضرتك انت قلتها إن نوقف نوقف الاشياء الغلط يكفينا لنكون قد عملنا اراده الامم كفايه بقى سالكين في الدعاره والشهوات وادمان الخمر والبطر وعملنا اراده الامم الى اخر الكلام ده من المنادمات والخصومات وعباده غير الرب الكلام ده اللي قاله قال لغايه كده كفايه قوي يكفي وانا اتمنى من قلبي ان كل مشاهد يقول فعلا يكفي كفايه اللي فات صح.
انا اعرف بص يا قسيس اشرف انا اعرف كتار عاشوا في التمرد مع الرب ضد الرب لكن جو في, في اخر يوم في السنه وما وقفوا موقف حازم مع انفسهم قال لك لغايه امتى انا اعيش في البعد عن الرب وانا ما ضمنش حياتي لحظه صح لئلا تنتهي حياتي الاقي نفسي في العذاب الابدي فاخذوا قرارات صحيحه انهم يتوبوا ويقبلوا الرب يسوع مخلص في هذا اليوم واصبح مع بدايه عام جديد بدايه لحياه جديده امين دي قرارات حلوه بالنسبه للاشخاص اللي اخذوا حياه جديده شوفوا يقول لك ايه في عدد اتنين لكي لا نعيش او ك- لكي لا يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل اراده الله الزمان الباقي يبقى بنحط فاصل يبقى حلو قوي لو حطينا الفاصل من دلوقتي بس صح. لو هنحطه في راس السنه نقول اللي فات خلاص ننسى انسى ما هو وراء بس انا بقى طموح الروحي الطموح اللي مجد الله اتقدم للامام انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو ما قدام.
هو قدام اسعى نحو الغرض تحقيق هدف الله اوجده لي اعيش لاراده الله زمان الحياه الباقي يعني عارف العمر الباقي ليك يا رب العمر الباقي ليك يا رب خلاص ان بقى مع في حياتي يوم ليك صح ان شهر ليك إن اكتر سنين انا ليك صح نعيش الزمان الباقي لالهنا الصالح وبتكون حياة تستحق أن تعاش نعم.
يعني ح- حياة ذات غرض وذات معنى وذات رسالة و- وأنا برأيي الشخصي أنا سألتك رأيك الشخصي بس برأيي الشخصي أنا بوجه رسالة أيضا للمشاهدين مرات لما الح- الحياة حتى كمؤمنين كأولاد لله لما الحياة ما بتكون لها رسالة وما بتكون آه، فقط آه، يعني حتى نعيش ناكل ونشرب لما بيكون لنا رسالة ولما بيكون لنا غرض ومشيئة الله تتم بحياتنا بنحس بأهداف أنا برأيي إحنا يعني automatically احنا بنترك هالامور ال ال ال اللي يكفي انه زمان الحياه الماضيه، ليش؟ لان انا اسعى نحو الغرض، اسعى نحو الجعاله، بس لما ما في غرض، لما لا يوجد destination وغايه بوصل لها راح اظل اتخبط ح- يعني كمؤمنين يمين وشمال وحكي ورايح وجاي، فيمكن هاليوم رساله لغير المؤمن انه يبتدي بعلاقه حقيقيه. آه، مع الرب اذا بيسمعنا هاليوم احنا بنهايه سنه وبدايه سنه ورساله للمؤمن هاليوم انه يعيش بحياه تستحق ان تعاش بغرض اسمى دائما بحكي ليش الله اذا احنا امنا وخلصنا ويوم من الايام رايحين السماء ليش الله باقي بينا على الارض نعم لانه حابب يستخدمنا وعنده رساله وقصد ومشيئه لحياتنا صحيح في هدف لاجله انا اعيش يعني دايما اسال نفسي سؤال لماذا اعيش صح انا عايش ليه مم.
ابسط الاشياء مم.
في اللي مبدا حياتهم اعيش لكي اكل واشرب وغدا اموت انا بتاسف على العباره اللي هقولها بعديها دي دي حياه الحيوان مم.
ياكل ويشرب وتنتهي رحلته صح لكن لا انا الكتاب يقول مخلوقين في المسيح لاعمال صالحه قد سبق قد الله.
سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها حياة لها معنى حياة لها هدف حياة لها طعم رائع وجميل أنا عايش ليه هنا على الأرض كنت بدرس في الكتاب المقدس مرة مع نفسي في حاجة ويمكن خدمت بيها مرة واتنين إن الأيام اللي بتضيع من حياتنا بدون علاقة مع الرب مشطوبة من سجل الحياة مم.
يعني سجل الحياة السماوي بيكتب أرقام السنين اللي أنا بعيشها مع بس الرب.
كل السنين اللي هي بعيدة عن الرب مشطوبة مم.
اشطب كده السنين قول لي عمرك كام بقى يعني مثلا موسى أنا علقت التعليق ده بيقول في مزمور 90 حياة الإنسان سبعون ومع القوة فتماما 80 سنة مع أنه عاش 120 صح أقل مننا ال 40 سنة ليه؟ ما قالش ليه 120 على حسب عمره، اشمعنى احنا قللنا؟ لا هو حذف ال 40 سنة اللي قضاها بعيد عن الرب في مدرسة فرعون عشان كده قال 70 ومع القوة 80 لما تدرس في الكتاب تلاقي عدد السنين من من مل من خروج الشعب من أرض مصر لغاية ملك سليمان في شهر اتنين في السنة الثالثة السنة الرابعة تلاقيها مكتوبة 480 سنة لما تحسبها من أرض الواقع تلاقيها لا غير كده خالص تلاقيها 573 لما تطرح 573 من من منها 480 تلاقي 93 سنة فين هل الروح القدس غلط وأخطأ وادانا كي- كتابات غلط زي ما الناس بتقول لكن لا لما تروح سفر القضاة تلاقي 93 سنة مكتوبين مفنطين عبدوا فيها غير الرب اه اوكي فالحياة اللي بنقضيها بعيد عن الرب لا تحسب لا مشطوبة تحسب عشان كده أتمنى من قلبي لنفسي ولأحبائي المشاهدين ما نضيعش أيامنا الباقية نعيشها للرب امين خلي العام الجديد ده يعني س- سنة الرب صح خليها سنة الرب خلينا نعيش للرب امين نهايه كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات صحيح صحيح تناهى الليل وتقارب النهار نخلع أعمال الظلمة نعم.
ونلبس أسلحة النور شكرا دكتور حليم ربي يبارك حياتك شكرا وسنة حبيبي.
جديدة ملقانة بخدمة للرب و... واختبارات وخدمة وصحة وقوة باسم يسوع لحضرتك ولكل المشاهدين اللي بيجي... اللي بيشاهدونا اليوم أحبائي احنا ما بنجاوب كل التساؤلات لكن نحن بنضع الاساسات وصلاتنا انه الكلمات القليله اللي سمعناها اليوم انه تكون لها تاثير ومدى روحي بحياتك وحياتك وبدايه جديده آه، بسنه 2023 كنتم معنا في برنامج نقطه صراحه الرب يسوع يبارك حياتكم وسنتكم